النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على أحداث كتيرة جدا من أحداث غزوة بدر وخرجنا من الدرسين بعدة صفات للجيش المنصور منها أو أهمها أنه جيش مؤمن بالله عز وجل مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن باليوم الآخر يعمل بصدق للوصول إلى الجنة يتعاون فيه القائد مع الجنود لخدمة الأمة الإسلامية لا ينعزل فيه القائد عن جيشه ولا الحاكم عن المحكومين تترسخ فيه الشورى كمبدا اصيل من مبادئ الحكم والوصول الى قرار يعد العده الماديه من سلاح وخطه وتدريب بقدر ما يستطيع جيش حاسم غير متردد نشيط لا فتور فيه متفائل لا احباط فيه جريء شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه دي بعض صفات الجيش المنصور ولسه في صفات مهمة برضو كلها واضحة في أهل بدر الوحدة والألفة والتماسك والترابط بين أفراد الجيش الواحد وبين أفراد الأمة الواحدة مفيش نصر يا إخواني ويا أخواتي من غير وحدة دي قاعدة بس الوحدة في الجيش المنصور لازم تكون وحدة عقائدية بمعنى أن الرابط الرئيسي بين المسلمين يكون هو الإسلام لا قبلية لا لون لا عنصر لا وضع اجتماعي لا أي شيء من متعلقات الدنيا الوحدة في الله الحب في الله الأخوة في الله هي دي اللي بتنفع فعلا شوف أهل بدر جيش قوي متماسك مع أن تركيبته عجيبة وبالذات في هذا التوقيت قبل الإسلام يا إخواني كان الرابط الأساسي في الجزيرة ولعله الوحيد هو رباط القبلية حتى قالوا كلمتهم الفاسدة انصر اخاك ظالما او مظلوما ليس من المهم في ذلك الوقت في ايام الجاهليه اين الحق او العدل لكن المهم ان هذا من قبيلتي ظالم او مظلوم ما تفرقش الاسلام جه علشان يغير المقاييس الباطله اللي كانت الجاهليه بتحكم بيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمه نفسها لكن بتعديل كبير جدا جدا في المفهوم والتصور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه انصر أخاك ظالما أو مظلوما كلام في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخوة إيجابية يا إخواني أخويا هو اللي مشترك معايا في العقيدة مش مهم إيه قبيلته أو بلده وأخويا أنصره في العدل والحق بس ولو ظلم أشترك مع غيري علشان أرد عن الظلم وأكبر ظلم في الدنيا هو الإشراك بالله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم علشان كده في أهل بدر المؤمنين شفنا التلاحم والتناصر والوحدة بين الطوائف المختلفة الطوائف ديت ما كانش بيجمعها إلا حاجة واحدة بس الإسلام بيحاولوا يردوا الظلم اللي عمله غيرهم حتى لو كان غيرهم دولت هم الآباء والأبناء والأقارب والعشيرة جيش المسلمين في بدر كان في المهاجر اللي من قريش وفي الأنصاري اللي من الأوس والخزرج قريش فرع من العرب بعيد جدا جدا عن فرع الأوس والخزرج قريش من العدنانيين والأوس والخزرج من القحطانيين فرعين مختلفين تماما ومع ذلك لأول مرة في تاريخ العرب بيكونوا جيش واحد اللي جمعهم الإسلام دي نقطة من أهم نقاط بناء الأمة الإسلامية الجيش ده ما كانش فيه بس من كل قبيله لا كان فيه العربي وغير العربي بلال كان في الجيش ده مع انه حبشي ولم يشعر مطلقا بالغربه في هذا الجيش الذي يغلب عليه العرب ولم يشعر العرب في داخل الجيش بان هناك عنصر غريب في داخل الجيش من الحبشه بالعكس التعاون والتلاحم بينهم كان على اكبر مستوى وتعالوا نشوف قصه قتل اميه بن خلف فاكرين اميه بن خلف طبعا اللي قلنا من درسين او ثلاثه انه كان خايف يطلع بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقتلونه أمية بن خلف كان صديق لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أيام الجاهلية عبد الرحمن بن عوف كان ماشي في أرض بدر بعد اقتراب الموقع من الانتهاء وقد وضح أن النصر حليف المسلمين وهو ماشي شاف أمية بن خلف وابنه واقفين مرعوبين عبد الرحمن بن عوف كان شايل في إيديه مجموعة أدراع استلبها من القتلى المشركين الذين قتلهم استلبها يعني أخذها كسلب السلب هو ما يكون على القتيل المشرك وهو من حق المسلم الذي قتله فعبد الرحمن بن عوف شايل كم درع معاه في الطريق شاف أمية وابنه واقفين في منتهى الرعب أمية أول ما شاف عبد الرحمن صرخ هل لك فيا تاخدني أنا هل لك فيا فأنا خير من هذه الأدراع التي معك ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن يعني اللي هيأسره هيديله فدية كبيرة جدا من الإبل كثيرة اللبن أما لكم حاجة في اللبن عبد الرحمن بن عوف حسبها تاجر الأدراع ولا أمية بن خلف وابنه لقى أن أمية بن خلف وابنه أغلى فرمى الأدراع وخد أمية بن خلف وابنه ابنه كان اسمه علي بن أمية وهو ماشي بيهم في أرض بدر مر عليه بلال بن رباح رضي الله عنه بلال شاف أمية بن خلف آه بلال افتكر ذكريات في منتهى الألم أمية هو اللي كان بيعذب بلال في مكة ذكريات في منتهى المرارة بلال صرخ رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا عبد الرحمن بن عوف واخد الموضوع ببساطة بيقول لبلال أي بلال أسيري ده الأسير بتاعي لكن بتكلم مين بلال مش بيقول غير كلمة واحدة لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا عبد الرحمن بن عوف لقى بلال واخد الموضوع جد ومش سامعه قال له أتسمع يا بلال أتسمع يا بلال هذا أسيري فقال بلال لا نجوت إن نجا كلمة واحدة وعبد الرحمن مانع بلال من الوصول إلى أمية هنا بلال ينادي على إخواني وخلي بالك إخوانه دولت مش حبشيين إخوانه دولت أوس وخزرج صرخ بلال يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا جاء الأنصار أحاطوا بأمية بن خلف وابنه وبعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ما قدرش يعمل حاجة ما هي إلا لحظات حتى تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل أمية بن خلف وقتل ابنه على يد الأنصار رضي الله عنهم وعلى يد بلال انتصر الأنصار الأوس والخزرج لأخيهم في الله بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين وعبد الرحمن بن عوف بعد هذا الموقف أخذ الموضوع بمنتهى البساطة مع أن ثروة كبيرة ضاعت منه إلا أنه كان يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسير مع ضياع ثروة منه إلا أنه يقدر موقف بلال أخيه بل ويدعو له يرحم الله بلالا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل خاله في يوم بدر كان اسمه العاص ابن هشام بن المغيرة قتله الرباط الوحيد الذي كان بينه وبين الناس في ذلك اليوم هو الرباط العقيدة أبو بكر الصديق كان بيدور على ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مشركا يقاتل في صف المشركين تخيل بيدور عليه عشان يقتله سبحان الله ده شيء صعب جدا يا إخواني وأخواتي ده شيء صعب جدا يا إخواني وأخواتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشبه أبو بكر سبحان الله بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاءات أبي بكر كانت قريبة من ابتلاءات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل الأمر إلى أنه كان سيذبح ابنه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذبح ابنا بارا به مؤمنا أصبح نبيا بعد ذلك لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيذبح ابن مشرك لكن برضه صعب صعب جدا وابنك مهما عمل فيك مش ممكن تحب ليه الأذى فضلا عن أن تؤذيه بنفسك لكن أبو بكر سبحان الله كان عايش كل حياته للإسلام الأوسي والخزرجي والحبشي والرومي إخوانه في الله لأنهم مسلمين وابنه مش من أهله ليه؟ علشان مشرك إيمان في منتهى العمق والحمد لله ان هو ما قدرش يوصل لعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه لان عبد الرحمن بعد كده اسلم وحسن اسلامه مصعب بن عمير رضي الله عنه في نهاية موقعة بدر شايف أخوه أبو عزيز بن عمير أسير أحد الأنصار بيربط إيديه فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك أمه ديت هي أم مصعب نفسه بيقول له امه غنيه هتدفع فيه فديه كويسه تخيل ابو عزيز استغرب قال لاخوه مصعب اهذه وصاتك بي هي دي وصيتك باخوك قال مصعب رضي الله عنه يلخص سببا من أهم أسباب النصر قال إنه أي الأنصاري إنه أخي دونك سبحان الله رباط العقيدة يا إخواني الألفة والمحبة والتعاون والتناصر في الله عز وجل في ناس ممكن تفتكر ان ده تجرد من المشاعر الانسانيه ان مصعب بن عمير لا يشعر باخوته لاخيه من الدم لكن سبحان الله على العكس ده منتهى الرقي في المشاعر الانسانيه وهو توجيه المشاعر بكاملها لله عز وجل ان يعيش الانسان لقضيه ما يكرس لها كل جهده ومشاعره وطاقته فيصبح متجردا تماما لهذه القضيه فإذا كانت هذه القضية هي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى فهذه من أبلغ وأعظم المشاعر اللي ممكن يتحلى بها إنسان وخلي بالكم إحنا بنتكلم على يوم حرب ونزال ومفاصلة مش على أيام دعوة أيام الدعوة العلاقة مختلفة تماما مع الرحم لكن دلوقتي في مفاصلة كبرى زي ما انتم شايفين ولن يفهم كل الناس هذه المشاعر المتجردة لله مش هيقدروا يفهموها لأن القليل من الناس اللي ممكن فعلا يصل الى هذا المستوى الراقي من الحس والفكر. الجيش ده فعلا كان عظيم في كل صفاته عظيم. برضه من صفات الجيش ده انه كان كفء وقد المسؤوليه فعلا. ساعات كتير جدا يا اخواني ويا اخواتي وافتكروا الكلام ده كويس. ساعات كتير جدا بتبقى القضيه سليمه لكن المحامي فاشل. بنخسر القضيه. ساعات بتبقى الغايه نبيله والمدافع عنها ضعيف مش بنوصل للغايه. المسألة يا إخواني ويا أخواتي مسألة أمانة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رد بإيه على الرجل الذي سأل عن الساعة قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ودي مشكلة ضخمة الحقيقة بتقابلها الأمة الإسلامية دلوقتي مشكلة أن الأمر لا يوسد إلى أهله ولكن يوسد إلى من عنده واسطة أو قريب أو صاحب أو ابن فلان أو فلان. الأمر يجب أن يوسد إلى من يستطيع فعلا أن يؤديه على أفضل وجه. وهذا لابد أن يجمع بين صفتين كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني الكفء في مجال العمل. لو في الجيش يبقى لازم يكون عسكري كويس. لو في الزراعة يبقى لازم يكون فاهم فيها كويس لو في التجارة لو في الصناعة لو في التعليم لو في الإدارة في أي مجال يكون فعلا محترف في مجاله ومش بس محترف لا يكون مبتكر ومخترع ومتحمس للإبداع والأمين هو الذي يعلم أن الله عز وجل يراقبه فيرعى الأمانة لا يغش لا يدلس لا يضيع وقتا لا يبخل برأي لا يدخر معونة أمين كما وصف الله عز وجل في موقعة بدر وسد الأمر إلى أهله الكفاءة شفناها في كل المقاتلين احترافية في الأداء مهارة في المناورة قوة في النزال دقة رأي بعد نظرة عسكريين على أعلى مستوى وفي نفس الوقت منتهى الأمانة عارفين إن ربنا شايفهم في كل لحظة لأن إيمانهم عالي جدا وأخلاقهم ما تسمحش بأي تفريط علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض في بدر أن يستعين بمشرك شوف القصة ديت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى بدر الرجل ده كما جاء في أحد الروايات يذكر منه جرأة ونجدة يعني كفء عسكريا ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد ممكن يساعد كويس في القتال فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن استعين بمشرك خلي بالك سبحان الله مع قوه وباس ونجده الرجل ومع احتياج المسلمين الا انه قد يفتقر الى الامانه لا يؤمن بان الله عز وجل يراقبه قد يخدع المسلمين فرفض صلى الله عليه وسلم الاستعانه باي مشرك في غزوه بدر دي قاعده ألا يستعين المسلمون بمشركين دي قاعدة أيوة لها بعض الاستثناءات موجودة في كتب الفقه لكن الأصل ألا يستعين المسلمون بمشرك ولو كان كفءا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الطريق إلى بدر جاء إليه نفس الرجل بعد قليل قال له كما قال أول مرة فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك جاله مرة ثالثة قال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال له الرجل نعم أؤمن بالله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق معنى في غاية الأهمية توسيد الأمر إلى أهله وأهله هم الأكفاء الأمناء وساعات سبحان الله بيبقى الرجل أمين وتقي وورع لكن ليس كفءا برضه ما ينفعش في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم رد بعض المسلمين لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن قدرتهم القتالية ضعيفة مع علمه التام بأمانتهم ورغبتهم الصادقة في القتال رد مجموعة من صغار السن لضعف بنيتهم وضآلة أجسامهم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنه رد البراء بن عازب رضي الله عنه رد غيرهم من الصغار من الأطفال وفي نفس الوقت قبل بعض صغار السن الآخرين لكفاءاتهم العسكرية والجسدية يعني قبل عمير بن أبي وقاص قبل معاذ بن عمرو بن الجموح قبل معوذ بن عفراء هكذا صغار في السن لكن عندهم قدرة قتالية فقبلهم صلى الله عليه وسلم قوة وأمانة كفاءة وأمانة ومن غير الاثنين دولت مفيش نصر من غير الكفاءة والأمانة مفيش نصر وموضوع صغار السن ده هيجرنا لصفة تانية برضو من صفات الجيش المنصور وصفة مهمة جدا جدا وهي صفة الشباب أكيد الصغير والكبير ممكن ينصر الإسلام لكن التاريخ بيقول إن معظم محطات التغيير الرئيسية كانت معتمدة اعتمادا شبه كلي على الشباب من أول أيام الدعوة وهي معتمدة على الشباب وراجعوا محاضرات الفترة المكية عملت بحث في أعمار المشاركين في غزوة بدر طبعا في كتير ما نعرفش عمرهم قد إيه لكن اللي أحصيته من هؤلاء يكفي أن يكون عينة صادقة تعبر عن حال الجيش متوسط العمر في الجيش كان 32 سنة طبعا في ناس أكبر وفي ناس أصغر لكن المتوسط 32 سنة المواقع القيادية في بدر كلها كانت للشباب حامل راية المهاجرين علي بن أبي طالب 25 سنة حامل راية الأنصار سعد بن معاذ 32 سنة حامل الراية العامة للجيش كله مصعب بن عمير 37 أو 38 سنة شهداء بدر متوسط عمرهم تحت 30 سنة الشباب يا إخواني طاقة هائلة التركيز عليهم في موقعة بدر وفي غيرها من المواقع الفاصلة كان في منتهى الوضوح والنصر جه على أيديهم في بدر وفي غيرها ومش معنى كده إننا مش محتاجين لحكمة الشيوخ أبدا أو إن الكبير خلاص راحت عليه لا مش هو ده المقصود احنا محتاجين كل الطاقات الصغير والكبير الرجل والمرأة كل الناس لكن حرام ان شباب الأمة اللي معظم النصر بيجي على ايديهم يكون مشغول ببعض الأمور التافهة التي لا تصلح لطفل فضلا عن شاب وراجعوا محاضرة كلمة إلى شباب الأمة يبقى احنا في درس النهاردة وفي الدرسين اللي فاتوا ذكرنا عدة صفات للجيش المنصور تعالوا نجمعها مع بعض وخليكوا عارفين هذه الصفات لو تجمعت في أي جيش أي جيش في أي وقت في أي زمن لازم الجيش ده ربنا ينصره لأن دي سنن وسنن ربنا سبحانه وتعالى لا خلف لها الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله دي أهم صفة وأي منهج علماني لا يقوم على الكتاب والسنة لا يقوم على الإسلام مش هيبقى من وراه إلا كل خزي وذل وهزيمة الصفة الثانية الإيمان باليوم الآخر وطلب الجنة وحب الموت في سبيل الله والزهد في الدنيا الصفة الثالثة الوحدة بين المسلمين والصف المتآلف المتحاب ولا بد أن يكون هذا الحب في الله يا إخواني وأخواتي لا يقوم على روابط قبلية أو عرقية ولكن في الأساس يقوم على رباط العقيدة والدين الصفة الرابعة الإعداد الجيد من خطة ومال وسلاح وجهد وتخصص وعلم كل الإعداد المادي الذي في الاستطاعة الصفة الخامسة الشورى والشورى كما ذكرنا قبل ذلك لا تكون إلا فيما لا نص فيه ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا على مخالفة الشر ولكن يتشاوروا فيما لا نص فيه وبدون شورى فالنصر بعيد بل مستحيل الصفة السادسة الحسم وعدم التردد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله التسويف وتأجيل الأعمال علامة على التردد والضعف وطبعا ده بيأخر النصر بل أحيانا يمنعه الصفة السابعة الاعتماد على الشباب والاهتمام بهم والارتقاء بأفكارهم والثقة في قدرات الشباب وفي إمكانيات الشباب الصفة الثامنة توسيد الأمر إلى أهله وأهله هم الأكفاء الأمناء الصفة التاسعة مشاركة القائد لشعبه عدم الترفع عليهم الاختلاط بهم التضحية معهم أما الصفة العاشرة والأخيرة فهي روح الأمل والتفاؤل واليقين في نصر الله عز وجل لهذه الأمة دي كانت الصفة العاشرة من صفات الجيش المنصور فتلك عشر كاملة الصفات العشرة دولت محتاجين دروس ومحاضرات ودورات ومناهج محتاجين وقت وجهد علشان يتزرعوا جوانا وعلشان يبقى منهج حياتنا وخلي بالكم صفة واحدة بس من هذه الصفات تفقد قد يفقد معها النصر تماما حتى لو عندك التسع صفات التانية من غير إيمان مفيش نصر من غير وحدة مفيش نصر من غير أمانة مفيش نصر وهكذا وهنشوف الكلام ده بعد كده في أحد طيب إذا حقق المسلمون هذه الصفات العشر أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة جدا جدا هي هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى وهي نعمة الثبات مفيش حد يقدر يضمن أبدا أنه هيثبت ومع ذلك فلا نصر بغير ثبات وعلشان تبقى أهل للثبات لازم تبقى مستوفي الصفات العشر للجيش المنصور زي ما قلناها وزي ما قلنا مفيش نصر من غير ثبات علشان كده هتلاقي في سورة الأنفال السورة اللي بتتكلم عن غزوة بدر الكلام عن الثبات كتير جدا جدا سواء بنفس اللفظ أو بمعناه تعالوا نراجع سورة الأنفال تلاقي مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وعند الحديث عن المطر قال ويثبت به الأقدام وعند الحديث عن الملائكة قال فثبتوا الذين آمنوا هكذا الثبات هبة من الله عز وجل لا يلقاها إلا من قدم الصفات العشر مكتملة فإذا ثبت المسلمون في أرض المعركة أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى النصر من عنده سبحان الله نزول النصر هذا يحتاج منا إلى وقفة وقفة هامة وطويلة النصر يا إخواني يأتي من حيث لا يتوقع المسلمون بل أحيانا يأتي من حيث يكره المسلمون واحفظوا الجملة دي كويس يأتي النصر بطريقة يعترف الجميع أنها ليست من طرق البشر ولا يستطيعونها ليه؟ حتى ينسب المسلمون النصر إلى الله عز وجل ولا ينسبونه إلى أنفسهم أبدا بعض المسلمين كرهوا هذا اللقاء مع الجيش المكي في بدر وان فريقا من المؤمنين لكارهون والكلام ده قلناه قبل كده والكلام ده قلناه قبل كده كانوا يتوقعون في هذه الموقعة موتا محققا للمسلمين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لكن سبحان الله أتى النصر ليس فقط من حيث لا يتوقع المسلمون بل من حيث يكرهون ثم إذا أتى النصر أتى بطريقة لا يقدر عليها البشر عموما حتى لا يدعي احد انه بفضل قوته وعدده وخطته انتصر. كما ذكرنا قبل ذلك فلسفه النصر في الاسلام تؤكد ان النصر من عند الله عز وجل. لكنه لا ينزل عشوائيا حاشا لله لكن ينزل على الذين ثبتوا في ارض القتال. تعالوا نشوف ازاي النصر نزل في يوم بدر. الكيفيه اللي تم بها النصر في بدر يا اخواني تتلخص في قوله تعالى برضه في سوره الانفال اللي بتتكلم على بدر وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أسلوب قصر نفى تماما أن يأتي النصر إلا من طريق واحد من عند رب العالمين سبحانه وتعالى تعالوا نشوف جنود الرحمن في يوم الفرقان تعالوا نشوف الجنود اللي حققت النصر العظيم أولا وهنعد مع بعض عشر جنود للرحمن سبحانه وتعالى في يوم الفرقان الجند الأول اللافت للنظر جدا في هذا اليوم هو الملائكة. من من قادة الأرض يستطيع أن يحسب حساباته على عدد الملائكة المقاتلين في الجيش؟ ولا المسلمين ولا الكفار يقدروا يعملوا الحسبة دي. وده شيء الجميع معترف به. هذا الشيء بيد الله عز وجل وحده. جيوش الملائكة قاتلت في بدر ونزلت كذلك في الأحزاب. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ونزلت كذلك في حنين قال وأنزل جنودا لم تروها ولا يستبعد أن تنزل في معركة قديمة أو حديثة أو مستقبلية هم جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكه سبحان الله خلق عجيب قوه خارقه غير متخيله رفع جبريل عليه السلام قريه لوط عليه السلام الى السماء على طرف جناحه حتى سمع اهل السماء اصوات الناس ونباح الكلاب ثم قلبها سبحان الله فجعلنا عاليها سافلها ملك واحد يرفع قريه كامله الى السماء ملك يطبق الاخشبين جبلين حوالين مكه هؤلاء الملائكه شاركوا في غزوه بدر بس مش ملك او اتنين لا جيش من الملائكه تعالوا نشوف يقول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين مردفين اي يتبع بعضهم بعضا او بمعنى ردفا لكم اي ردءا لكم معينا لكم فهذه ألف من الملائكة في المرحلة الأولى من مراحل القتال وبعدين الموضوع اتطور بعد كده انظروا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران يصف موقعة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين مسومين اي معلمين بعلامات الربيع بن انس رحمه الله من التابعين بيفسر الموضوع ده وبيقول امد الله عز وجل المسلمين بالف ثم صاروا ثلاثه الاف ثم صاروا خمسه الاف واحد ممكن يقول كان يكفي ملك واحد لماذا هذه الاعداد المتزايده ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الحكمه من وراء هذه الاعداد قال تعالى وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وتخيل كده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبشر المسلمين باعداد الملائكه او تخيل المسلمين عند سماع ايات القران الكريم اكيد واقع كلمه واحد غير كلمه عشره غير كلمه الف غير كلمه خمسه الاف مع ان الجميع عارف ان ملك واحد يكفي لكن مش ملك واحد لا معاك خمسة آلاف هذه بشرى كبيرة للمؤمنين وبعدين مش بس عدد كبير من الملائكة اشترك في بدر لا دي مجموعة منتقاة مجموعة من أفضل الملائكة يعني مش أي ملائكة لا الملائكة نفسهم درجات يا إخواني روى البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه من أهل بدر قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون اهل بدر فيكم قال من افضل المسلمين او قال كلمه نحوها يعني من احسن المسلمين من اعظم المسلمين قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكه يا الله ومش بس مجموعه من افضل الملائكه لا ده افضل الملائكه على الاطلاق شارك في بدر افضل الملائكه مطلقا هو جبريل عليه السلام جبريل بنفسه شارك في يوم بدر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب متخيل؟ في رواية ابن إسحاق أبشر أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الناقع الناقع يعني التراب متخيل الموقف؟ عايزك تعيش معايا في أرض بدر تخيل جبريل جاي من بعيد راكب فرس بيجري وهو ماسك لجام الفرس والتراب بيتصاعد من حول الفرس ووراه ألف من الملائكة الفرسان ترفع سيوفها عليها أدوات الحرب كتيبة ملائكية حقيقية وبعدين وراها كتيبة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة سبحان الله يا ترى شعور المسلمين ايه يا ترى شعورهم ايه والرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم الموقف بيشرح لهم ان الملائكه دخلت ارض الموقعه وبتقاتل معاكم. يا ترى المسلمين ممكن يخافوا في موقف زي ده؟ ممكن يتهزوا، ممكن يشبنوا؟ وانت عارف ان في جيش ملائكي كامل بيحارب معاك؟ مستحيل يا اخواني. هو ده اللي ربنا قاله في الكتاب، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وبعدين المؤمنين في بدر مش بس عرفوا امر الملائكه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا دول شافوا بنفسهم اثار الملائكه في أرض بدر بل إن منهم من رأى الصورة التي تمثل بها الملائكة في أرض بدر بل إن من المشركين من رأى الملائكة في الصورة التي تمثلوا بها تمثلوا في صورة بشر بعض المشركين شاهد الملائكة في هذه الصورة تعال اسمع الروايات دي روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يعني يوم بدر يشتد في اثر رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربه بالصوت فوقه الصوت يعني قرباك يعني وصوت الفارس يقول اقدم حيزوم سبحان الله الفارس هو الملك وحيزوم اسم فرس الملك فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا المشرك وقع على الارض فنظر اليه فاذا هو قد خطم انفه وشق وجهه كضربه الصوت فاخضر ذلك اجمع يعني ايه يعني صار مكان الضربه لونه اخضر كانوا بيعلموا ضربات الملائكه في يوم بدر بان لونها لونه اخضر ضربه بتسيب اثر اخضر على اجساد المشركين فجاء الانصاري وحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت ذلك وخلي بالك مدد من السماء الثالثة يا الله يعني في ملائكة من السماء الثالثة وملائكة من سماء غيرها وغيرها وغيرها يعني مجموعة فعلا منتقاة من الملائكة من مختلف السماوات أفضل جيش ملائكي والحديث زي ما قلت في صحيح مسلم وروى الإمام أحمد عن أبي داود المازني رضي الله عنه برضه ممن شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي سبحان الله فعرفت أنه قد قتله غيري رأس المشرك طارت قبل ما سيف المسلم يوصل ليها ويروي الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا وخلي بالك العباس في ذلك الوقت كان مشركا وخرج مستكرها للقتال مع أهل مكة لم يكن يريد القتال لكنه كان لا يزال على دين الكفار والعباس رضي الله عنه وارضاه فارس وفارس شديد والذي اسره انصاري قصير كما يقول سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب بيصف الانصاري بالقصر تعبيرا عن استغرابه من ان هذا القصير اسر العباس ابن عبد المطلب الفارس العظيم فلما جاء العباس مع الانصاري قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا والله ما اسرني مش هو جايبني معاه مش هو اللي أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها أجلح يعني شعره منحسر من على جانبي الرأس على فرس أبلق الأبلق اللي هو لونه بين السواد والبياض ما أراه في القوم مش فيكم يا مسلمين فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم يعني كلام العباس صح مش أنت اللي أسرته الملك الكريم هو الذي أسره يبقى المؤمنين والمشركين عرفوا أن الملائكة تقاتل في بدر والملائكة جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى ده كان الجند الأول الجند الثاني من جنود الرحمن في بدر جند عجيب الرعب الرعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين والرعب يا اخواني واخواتي جندي عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. البخاري ومسلم يرويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيره شهر. الرعب يا اخواني واخواتي جندي عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. البخاري ومسلم يرويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر في رواية أحمد يقول ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر يعني قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل للعدو بمسيرة شهر العدو بيكون اترعب الرعب يا إخواني وأخواتي يدخل في قلوب كل الناس ده شيء معروف لكن العجيب أن يدخل الرعب في قلب القوي من الضعيف وأن يدخل الرعب في قلب الكثير من القليل وأن يدخل الرعب في قلب من هو مدجج بالسلاح من الأعزل الذي لا يملك سلاحا هو ده العجيب وهو ده اللي دايما بنشوفه مع جيوش المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوة بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب تخيل سيلقي الله عز وجل بنفسه الرعب في قلوب الذين كفروا تخيل مدى الرعب وشفنا جيش مكة ازاي كان مرعوب من أوله لآخره مع أنه ألف بعدة المحارب والمسلمين 300 بعدة المسافر لكن ماذا تفعل لمن ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه والكلام ده بنشوفه لحد دلوقتي ياما شفنا طفل صغير ماسك حجر وواقف قدام دبابة والطفل مش خايف والجندي داخل الدبابة مش قادر يخرج ياما شفنا طيارات وصواريخ بتقصف علشان تضرب رجل أعزل ولعله قاعد على كرسي ياما شفنا فرقة مسلحة بأقوى الأسلحة والأقنعة والأعداد والسيارات بتروح علشان تقبض على واحد لا يملك مسدسا أو خنجرا أو أي سلاح ياما شفنا الكلام ده وأحيانا بنستغرب أو كتير بنستغرب ليه الكلام ده بيحصل لكن اوعى تستغرب وافتكر الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى الجندي الثالث عكس الرعب الطمأنينة والسكينة والأمان الذي يصل إلى حد النعاس يلقيه الله عز وجل في قلوب الذين آمنوا والقلوب سبحان الله بين أصابع الرحمن فكما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين ألقى السكينة في قلوب المؤمنين اطمأنوا وثبتوا وهتلاقي الحديث عن السكينة سبحان الله في كل المواقع الإسلامية اللي حصل فيها نصر في بدر في الأحزاب في صلح حديبية في حنين وهكذا شوف ربنا بيقول في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنة واتكلمنا على موضوع النعاس قبل كده في درس من الدروس اللي فاتت الجند الرابع من جنود الرحمن برضه اتكلمنا عليه قبل كده المطر ومين يقدر ينزل المطر هنا أو هناك وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ومين غير ربنا يقدر ينزل المطر هينا لطيفا على منطقة وينزله وابلا شديدا على منطقة مجاورة تماما واتكلمنا قبل كده برضو على موضوع المطر ده ويكفينا أن نتذكر قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ده كان الجند الرابع الجند الخامس من جنود الرحمن جند عجيب جدا جدا وهو التقليل والتكثير في الأعداد يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يخلي الواحد يشوف أعداد اللي قدامه مختلفة عن الواقع يشوفها أكتر أو يشوفها أقل بحسب ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى والكلام ده بيكون له أثر عجيب جدا في القتال وتعالوا نشوف قصة الأرقام في بدر جيش المسلمين في الموقعة ديت 314 تقريبا وجيش الكفار 1000 وربنا سبحانه وتعالى يريد للموقعة أن تتم لا يريد لأي فريق أن يقرر الهروب أو عدم الدخول في الصدام لأن ربنا سبحانه وتعالى يدبر مكيدة للكافرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين علشان كل فريق يصمم على القتال لازم يشعر ان الفريق التاني ضعيف وقليل ومن ثم يتجرأ عليه ويقرر القتال الكلام ده كله قبل القتال نشوف ايه اللي حصل مع ان المخابرات المكية حصرت الجيش المسلم وعرفت ان عدده الواقعي هو 300 تقريبا كما قال عمير بن وهب وقلنا الكلام ده قبل كده الا ان الله عز وجل قلل اعداد المسلمين جدا في نظر ابي جهل حتى يدفعه دفعا للقتال فقال أبو جهل إنما هم أكلة جزور يعني إيه؟ يعني مئة فقط أو أقل العدد القليل ده خلاه متحمس جدا جدا لقتال المسلمين ودفعه دفعا للحرب هذا من ناحية الكفار يبقى الكفار شافوا المسلمين قليلين والمسلمون أيضا رأوا الكفار قلة وبرضه مع أن المخابرات الإسلامية حصرت الجيش الكافر وعرفت أن عدد الواقعي ما بين التسعمائة والألف كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه في أول القتال ولكي يشجع رب العالمين سبحانه وتعالى المسلمين على القتال دون تردد أراهم المشركين قلة المشركون في الأصل ألف لكن انظر كيف رآهم المسلمون سبحان الله حاجة عجيبة جدا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل بدر يقول لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي بيكلم واحد من الصحابة قال له إيه أتراهم سبعين يا نهار أبيض ألف واحد نزلوا في التقدير لسبعين أتراهم سبعين تخيل عندما يرى المسلم الكفار سبعين بدلا من ألف لا يرى الألف تسعمائة أو خمسمائة ولكن يراهم سبعين فقال لي صاحبه بيقول له ايه بقى ده اللي فاهم يعني في الموضوع قال لا بل مئة هو بقى ده اللي عارف يحسم كويس المهم المسلمون يشاهدون الكفار مئة والمسلمون يعرفون أنفسهم أن هم 300 فهذا ولا شك شجعهم جدا على القتال إذا كل فريق يرى الفريق الآخر قليل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب برضه في سورة الأنفال قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا عشان القتال يتم وإلى الله ترجع الأمور ده كان قبل القتال ثم بدأت المعركة وتم ما يريده سبحانه وتعالى من حدوث القتال هنا بقى هيحصل تغيير آخر هام في عملية الإحصاء والعدد أما المسلمون فما زالوا يرون الكافرين قلة وبالتالي فالمسلمون متحمسون تماما في القتال شايفين نفسهم أكثر من الكفار ثلاث أضعافهم ولكن الكفار حدث لهم تغير عجيب سبحان الله الكفار بعد بدء القتال دخل في روعهم أن المسلمين وخلي بالك ضعف المشركين يعني المسلمين كانوا 300 الكفار قبل المعركة شايفينهم 100 لكن بعد القتال رأى الكفار المسلمين ألفين يا الله مش خمسمية مش حتى ألف لا ألفين وده خلاهم مرعوبين من المسلمين وبالتالي انهزموا نفسيا ثم واقعيا الكلام ده بنلاقيه في القرآن في سورة آل عمران تعليقا على غزوة بدر قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم ضعف عدد المشركين رأي العين شايفين الكلام ده بعينيهم مش بيتوهموا يا إخوان الكلام ده شايفينه بجد كلهم شايفين كده والله يؤيد بنصره من يشاء وخلي بالك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ربنا ذكر هذه الآيات في كتابه ليس لمجرد التأريخ لغزوة بدر ولكن في هذا كما قال الله عز وجل عبرة لأولي الأبصار عبرة لينا ولكل المسلمين الآيات ديت بتفهمنا حاجات كتير جدا جدا بتفهمنا ازاي أعداء الأمة بيبقوا مرعوبين من المسلمين المتمسكين بشرع الله عز وجل لأنهم في الغالب شايفينهم أكتر من عددهم الحقيقي بكتير وده اللي بيخليهم ياخدوا قرارات احنا شايفينها مبالغ فيها لكن هم معذورين لأنهم شايفين المسلم اتنين وشايفين المسلم ثلاثة وشايفينه عشرة وممكن أكتر وده زي ما أنتم شايفين جندي حقيقي من جنود الرحمن جندي عجيب التقليل والتكثير من الأعداد الجندي السادس من جنود الرحمن في بدر هو الفرقة بين الكافرين ودون أي تدخل سبحان الله من المسلمين لا شك إخواني أن فرقة الكافرين تضعف صفهم وأحيانا يسعى المسلمون إلى إحداث هذه الفرقة بين الكافرين عشان يوهنوا القوة بتاعتهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة الأحزاب زي ما هنشوف بعد كده وقال لنعيم بن مسعود رضي الله عنه خذل عنا لكن ساعات بتحصل الفرقة ديت من غير ما المسلمين يعملوا أي حاجة جندي من جنود الرحمن يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الجندي لإضعاف الصف الكافر شفنا انسلاخ الأخنس بن شريق ب 300 من الكفار قبل موقعة بدر قبل ما يشوفوا المسلمين أصلا وشفنا الصراع بين قادة المشركين وشفنا انقسام الصف والتراشق بالألفاظ والاتهامات وشفنا كل واحد بيدور على مصلحة خاصة وكل ده في أرض القتال في مكان لازم تكون في وحدة الكلام ده دايما بيحصل في صف الكافرين إن وجد المسلمون الذين يستحقون النصر الذين حققوا الصفات العشر للجيش المنصور لكن لو لم يكن المسلمون على هذه الصورة نجد سبحان الله أن الكفار يتوحدون وتتفق آراؤهم وتزداد قوتهم والأمر في النهاية يعود لنا إن كنا على خير فرق الله عز وجل بين عدونا وإن كنا على غير ذلك جمع الله عز وجل لنا عدونا فتكون لهم الغلبة علينا حتى نعود إلى ديننا وإلى ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده كان الجند السادس من جنود الرحمن سبحانه وتعالى الفرقة بين الكافرين الجندي السابع من جنود الرحمن سبحانه وتعالى هو جندي غريب جدا برضه اسمه جندي البركة هو تضخيم النتيجة للفعل البسيط يعني ايه الكلام ده يعني ايه تضخيم النتيجه للفعل البسيط يعني تعمل حاجه في الاصل انها لا تؤدي الى نتيجه كبيره فاذا بالله عز وجل يبارك في العمل ويضخم اثره حتى تصبح النتيجه هائله اه انت اشتغلت بس شغلك ده عمره ما كان هيؤدي الى النتيجه اللي انت حصلتها على سبيل المثال الحجاره التي رماها صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اخذ حفنه من الحصباء من التراب فاستقبل بها قريشا رماها في وشهم وقال شاهت الوجوه فما من المشركين احد الا اصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضه سبحان الله والحديث في صحيح مسلم وفي ذلك انزل الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رمى اذ رميت ولكن سبحان الله لو رمى التراب ده ألف مرة فلن يصيب عيون الكافرين جميعا إلا إذا أراد الله عز وجل للتراب أن يصيبهم فعل الرمي ده لا يؤدي في المعتاد إلى النتيجة الضخمة التي حدثت لذلك ينفي ربنا سبحانه وتعالى الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه هو اللي شال التراب ورماه لكن من أخذه إلى مرماه الحقيقي الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى برضه في قصة قتل أبي جهل فرعون هذه الأمة قائد المشركين واحد من أبرز فرسان المشركين وأكثر المشركين جرأة على المسلمين وأمنع المشركين كان محاط يا إخواني وإخواتي بفرقة عسكرية قوية لحمايته ومع ذلك قتل بطريقة عجيبة سبحان الله لو قتلوا فارس محترف من فرسان المسلمين زي الزبير بن العوام او علي بن ابي طالب او طلحه بن عبيد الله كان ده يبقى امر مفهوم عندنا لكن سبحان الله قتله تم بطريقه عجيبه جدا جدا ليس لها الا تفسير واحد هو جند البركه الله عز وجل بارك في فعل ضعيف ليحقق نتيجه هائله قويه وفي الاصل الا تتحقق في الأصل ألا تحدث هذه النتيجة وتعالوا نشوف القصة اللي بيحكيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في قتل أبي جهل والقصة في البخاري على فكرة يقول إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن يمينه وشماله أطفال معاذ بن عمرو بن الجموح 13 سنة ومعوذ بن عفراء 14 سنة فيقول عبد الرحمن بن عوف فكأني لم آمن بمكانهما سبحان الله مش مطمن واقف جنب اتنين أطفال إمكانياتهم ضعيفة بقيت خايف أنا هحمي نفسي ولا أحميهم ثم يقول إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه بيوشوشه كده بالراحة علشان التاني ما يسمعش أي عم أرني أبا جهل مرة واحدة كده بيسأل على زعيم المشركين أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي فما تصنع به قال واسمع بقى إلى حمية وفقه وإيمان الشباب المسلم بل الأطفال المسلمين قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والذي نفسي بيده والكلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح أو معوذ بن عفراء يقول والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده ظلي مش هيفارق ظله حتى يموت الأعجل منا يا الله الكلام ده بيخرج من طفل عنده 13 سنة أو 14 سنة ومش عايز يقتل أي واحد في الجيش الكافر لا ده عايز يقتل زعيم الجيش الكافر المحمي بكتيبة عسكرية الكلام ده عجيب يا إخواني وغير منطقي لدرجة أن عبد الرحمن بن عوف نفسه قال فتعجبت لذلك عبد الرحمن بن عوف نفسه متعجب لذلك ثم قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب والكلام لعبد الرحمن بن عوف فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس يعني شوية ولقيت أبو جهل ماشي قدامي فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألني عنه أدي أبو جهل هتعملوا إيه تعالوا نسيب عبد الرحمن بن عوف ونسمع من الطفل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه وهو بيحكي الموقف ده الموقف في رواية ابن إسحاق وفي رواية ابن سعد في الطبقات يقول سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة حرجة يعني الغابة كثيفة الأشجار يعني أبو جهل في وسط مجموعة من المشركين كتيبة كأنهم غابة من الرجال والرماح وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه أبو الحكم لا يخلص إليه هذه أهم شخصية في جيش مكة يقول معاذ فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة وخلي بالك فضربته ضربة أطنت قدمه أطارت قدمه بنصف ساقه سبحان الله فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها الله أكبر ضربة من سيف معاذ أطارت ساق أبي جهل وفكر معايا مش طبيعي ابدا ابدا ان معاذ يفكر اصلا في قتل ابي جهل ومش طبيعي ان معاذ يقدر يوصل لابي جهل وهو جوه كتيبه عسكريه قويه بتحميه ومش طبيعي ان ابا جهل لا يستطيع ان يرد ضربه معاذ ومش طبيعي ان ضربه معاذ تطير ساق ابي جهل هكذا بلحمها وعظمها صعب يا اخواني بتر ساق بضربه واحده يحتاج إلى فارس محترف متمكن مفتول العضلات صعب جدا نفهم إن الأمر ده يجي من طفل عنده 13 أو 14 سنة لكن الكلام ده حصل ومش بس كده ده بعد ما معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن أبيه ضرب أبا جهل جاء معوذ بن عفراء الطفل الثاني اللي كان بيتنافس معاه على قتل أبي جهل جاء الطفل الثاني هذا وضرب أبا جهل ضربة أثبتته وقع انتهى ولم يبق فيه الا رمق بسيط جدا جدا من الحياه ثم جاء عبد الله بن مسعود كما تعلمون واحتز راسه لكن مين اللي قتل فعلا ابو جهل اللي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء والاثنين جريوا بسرعه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له انا قتلت انا قتلت كل واحد بيتنافس مع الثاني فقال صلى الله عليه وسلم ارياني سيفيكما فنظر الى السيفين فوجد الدماء على كلا السيفين فقال صلى الله عليه وسلم أنتما قتلتماه جميعا الشاهد يا إخواني أن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلي أي فارس من الفرسان الكبار يقتل أبو جهل وكان الأمر يبقى طبيعي لكن عايز يورينا الجندي بتاعه الجندي العجيب جندي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه فعل صغير يخليه كبير وهي دي البركة الإلهية فعل صغير تبقى ليه نتائج كبيرة جدا مش مجرد توفيق لا أعلى من التوفيق التوفيق بيبقى في حاجه ممكن تحصل في العادي فربنا سبحانه وتعالى يوفق البعض ولا يوفق الاخرين لكن احنا بنتكلم في النقطه ديت على موضوع البركه الالهيه ان الشيء ده اصلا في العادي مش ممكن يحصل لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يكتب له الحدوث نعم الذي حمل السيف وضرب هو معاذ لكن الذي سبب لهذا السيف ان يقوم بهذه المهمه المستحيله هو رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك إلا لمن استوفى الصفات العشر للجيش المنصور يبقى ده الجند السابع الجند الثامن حاجة غريبة جدا برضه وهو الرؤى والأحلام يراها أهل الحق فتبشرهم ويراها أهل الباطل فتحبطهم وتفشلهم والكلام ده مش دجل ولا شعوذة الكلام ده ليه شواهد كتيرة جدا جدا في التاريخ سواء في السيرة أو في الفتوح الإسلامية أو في كل المعارك اللي مرت بأمتنا وتعالوا نتكلم في غزوة بدر في البداية عن رؤية لبعض الكافرين والرؤية سبحان الله التي تصيب الإنسان بالكآبة والحزن وإحساس الفشل وتوقع الهزيمة بيكون لها رد فعل سيء جدا جدا على نفسية المحارب تعالوا نتكلم على رؤية واحد اسمه جهيم ابن السلط ابن المطلب من عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بس كان مشرك رأى أن رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان وفلان فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش الرؤية سبحان الله انتشرت في مكة الكلام ده طبعا قبل الخروج إلى بدر أبو جهل لما سمع الرؤية دي اتجنن قال وخلي بالك بيقول إيه وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب كل شوية بقى يطلع لنا نبي فأدي جهيم بن الصلت بيدعي النبوة وكمان بيقول رؤية سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا لكن لا شك إخواني أن طبعا الرؤية ديت كان لها أثر سيء على المشركين وإلا لما انتشر خبرها بهذه الصورة حتى يصل إلى أبي جهل دي كانت رؤية الرؤية الثانية كانت مشكلة أكبر كانت من عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة في الوقت ده واختلف بعد كده في إسلامها لكن الأغلب أنها لم تسلم المهم رأت عاتكة قبل أحداث بدر رؤية خوفتها فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لتحكي له الرؤية طبعا كان ساعتها مشرك برضه فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليل رؤيا أفظعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك قال له وما رأيت خلي بالك بقى قال رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيدعو آل قريش للخروج إلى المصارع إلى القتل في ثلاثة أيام ثم كرر هذا النداء في مناطق مختلفة حول الكعبة ومن على جبل أبي قبيس ثم أرسل صخرة فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت أي تفتتت فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلقة قطعة حجر دخلت في كل بيت قال العباس والله إن هذه لرؤيا دي حاجة خطيرة جدا وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد موضوع خطير ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان صاحبه كان الاثنين أصحابه خلي بالك الوليد بن عتبة اللي اتقتل في أول مبارزة في بدر الوليد بن عتبة بن ربيعة فذكر العباس له الرؤية وقال له بس اوعى تقول لحد فخد الوليد ابن عتبة الحكاية وراح لأبوه عتبة بن ربيعة وقال له الحكاية بس اوعى تقول لحد وهكذا سبحان الله الموضوع انتشر في كل قريش لحد ما وصل لمين؟ برضه لأبو جهل العباس في اليوم دهوت رايح يطوف بالبيت الحرام لقيه أبو جهل مع المشركين فقال له أبو جهل إيه الحكاية يا عم يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية شغلانة بقى كل يوم نبي ونبية العباس حب ينكر فقال وما ذاك قال أبو جهل تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال العباس وما رأت قال أبو جهل يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث في ثلاثة أيام فسنتربص بكم يا بني عبد المطلب هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون هيجي واحد يقول لنا وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب طبعا فرصة لأبي جهل يشمت بني عبد المطلب صراع طويل جدا بين بني مخزوم قبيلة أبي جهل وبين بني هاشم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله يا إخواني وأخواتي مر يومين وفي اليوم الثالث وأبو جهل يستعد للشماتة في بني عبد المطلب جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي بعته أبو سفيان وهو يصرخ يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث فنفر كل أهل قريش وتحققت رؤيا عاتكة سبحان الله وأنا عايزكم تتخيلوا نفسية الجيش وهو خارج للقتال وهو على الأقل يشك إن لم يكن متيقنا تماما أنه يخرج إلى مصارعه وراجعوا التاريخ يا إخواني سبحان الله والله هتلاقوا كسرى شاف رؤيا قبل القادسية كذلك رستم قائد الفرس كان لها أكبر الأثر على نفسيتهم كذلك رأى هرقل ورأى قائد الجيش الروماني في اليرموك والكلام كتير جدا جدا في هذا الموضوع ومتكرر وعلى الجانب الآخر بقى تعالى الجيش المؤمنين في ليلة بدر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أن الكفار أقل من العدد الذي أحصاه قبل ذلك وذكر ذلك للصحابة فاستبشروا كثيرا وثبتتهم هذه الرؤيا وربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده في الكتاب قال سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا أدي رؤية اهي إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور يعني شفنا أثر إيجابي حقيقي نتيجة الرؤية والأثر ده كان هيبقى عكس كده لو كانت الرؤية مختلفة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وطبعا رؤية الأنبياء غير رؤية عامة البشر لكن الرؤية لها تطبيق في حياة الناس إن كانت تبشر بخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك أن الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وعلى الناحية الثانية الرؤية السلبية زي ما شفنا كان لها أثر كبير جدا على المشركين الرؤى والأحلام جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو الجند التاسع من جنود الرحمن جندي عجيب جدا جدا بل هو من أعجبهم وهو أبو جهل تخيل أبو جهل هو الذي دفع المشركين دفعا إلى حتفهم دفعهم للخروج من مكة ودفعهم للقتال حتى مع إفلات القافلة ودفعهم للقتال حتى مع اعتراض الجميع في أرض بدر وقهر أمية بن خلف للخروج ليموت وقهر عتبة بن ربيعة للقتال ليموت ولم يرى ما رآه جميع أهل قريش طمس البصيرة اللي اتكلمنا عليها قبل كده وكما دفع فرعون جنده للدخول في البحر ليهلكوا فعل ذلك أبو جهل ولو تعقل لما قتل هذا العدد الهائل من قادة الكفر وأئمة الضلال ولو تعقل لما كان يوم الفرقان ولو تعقل لما حدثت الآثار المجيدة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس اللي جاي لغزوة بدر لكن سبحان الله عمرك ما تقول الكلام ده إنه ما كان له أن يتعقل ده هو ما هو إلا جندي يا إخواني من جنود الرحمن سبحانه وتعالى شاء أم أبى فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء حتى لو كان أبو جهل برضه هيساعد المسلمين على تحقيق مراد رب العالمين سبحانه وتعالى الجند العاشر بقى والأخير في هذه المحاضرة أغرب من أبي جهل وأعجب وهو إبليس الشيطان نفسه سبحان الله الشيطان اجتهد كل الاجتهاد ليدفع المشركين دفعا الى القتال لم يكتف بالوسوسه بل تمثل لهم في صوره سراقه بن مالك زي ما قلنا قبل كده سيد بني كنانه ليجيرهم من بني بكر وخرج معهم بهذه الصوره صوره سراقه بن مالك ودخل معهم ارض بدر وثبت للقتال معهم حتى راى الملائكه سبحان الله عرفهم كانوا اصحابه قبل ما يكفر عرف ان الموضوع خرج من ايديه قرر الهروب رآه أحد المشركين وهو يهرب الحارث بن هشام طبعا فاكره سراقة بن مالك فمسكه قال له أنت رايح فين؟ قال له إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال له إبليس إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وفر بنفسه حتى ألقى نفسه في البحر وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد كده قصة إبليس في سورة الأنفال قال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم سوره سراقه بن مالك فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب وطبعا ده شيء متوقع الشيطان يعد الناس ويمنيهم ثم يتركهم عند الازمات واللوم يا اخواني ويا اخواتي لا يقع فقط على الشيطان بل يقع ايضا وبصوره اكبر على من اتبعوه وده كلام الشيطان نفسه اسمع كده الكلام ربنا سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا أنا هنفعكم ولا أنتم هتنفعوني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم آه الكلام ده والحوار ده هيحصل يوم القيامة لكن أكيد بيحصل كتير قوي في الدنيا وياما الشيطان دفع ناس لنهايتها وبعدين اتبرأ منهم وسابهم حتى الشيطان يا إخواني ممكن يكون سبب من أسباب نصر المسلمين واكيد اكيد الشيطان لو عارف ان النصر هيكون حليف المسلمين في بدر ما كانش دفع قريش للحرب لكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ده كان الجند العاشر من جنود الرحمن سبحانه وتعالى فتلك عشرة كاملة وأكيد الجنود أكتر من كده بكتير ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وأكيد في الغزوات اللي جاية هنتعرف على جنود أكتر وأكتر وأكتر يبقى كل كلامنا اللي فات دهوت بيصب في معنى مهم جدا جدا وهو المعنى الذي ظهر لنا في كل كلمة من كلمات درس النهاردة وهو وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وبكده نقدر نفهم الآية اللي جت في سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نعم المسلمون يحملون السيوف ويقاتلون لكن جنود الرحمن العجيبة هي اللي حققت النصر والجميع يا إخواني الجميع كان معترفا بذلك اعتراف المسلمين بأن الناصر هو الله عز وجل هو الذي أكمل لهم هذا النصر العظيم أنا هختم كلامي النهاردة بفهم الصحابة عن نصر بدر هختار كلمتين لاتنين من الصحابة الكرام الكلمة الأولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال فيها في هذه الكلمة تعليقا على قتل المشركين الثلاثة الذين قتلوا في أول مبارزة في بدر قال فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة خلي بالك مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الذين اشتركوا في قتل هؤلاء الثلاثة إلا أنه لا ينسب ذلك لنفسه أبدا بل ينسبه لله تعالى فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة الكلمة الثانية لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وهي أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي صحيح الحاكم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فهزم الله العدو الفهم ده هو اللي حقق لهم النصر ويوم ما نعرف ان النصر فعلا لا يكون الا من عند الله هتلاقي النصر قريب ان شاء الله ونسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع